السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون في دروس أو سلسلة دروس السابقون آه ربنا يجمعنا وإياكم على خير والليلة اللي فاتت كانت ليلة 27 وأتمنى وأسأل الله عز وجل إنها تكون ليلة القدر وزي ما قلنا ليله القدر ما هياش ثابته في ليله 27 بالذات لكن هي اكثر ما تكون في ليله 27 لكن هي تتحرك ما بين الليالي الوتريه فربنا يغنمنا واياكم ليله القدر ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار النهارده الحلقه رقم 27 والشهر جري والايام جريت وربنا يجمعنا كل سنه على خير ونذكر بعض بالله عشان مش هننسى القعدات الجميله ديت يوم ما ربنا يكرمنا ان شاء الله واملنا كبير في الله وعندنا حسن ظن بالله ان ربنا يقبل عبادتنا ويقبل دعوتنا الى الله سبحانه وتعالى ويجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى واحنا على يقين طبعا مش حدش هيخش الجنه الا برحمه الله سبحانه وتعالى لن يدخل احدا منكم الجنه عمله كما ثبت في الصحيحين قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته لكن زي ما قلت يا جماعه ان من اراد المنزله العليا في الجنه فلا بد ان يكون في المنزله العليا في طلب العلم وفي العمل بهذا العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في الدعوة إليه سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه الدعوة إلى الله يا جماعة هي وظيفة الأنبياء ومن تبعهم ومن تبعهم من آه ورثة الأنبياء اللي هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر ولذلك كان موقف جميل جدا من سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه انه في يوم من الايام بعد وفاه النبي عليه السلام دخل السوق فوجد التجار مشغولين جدا بقى بالبيع والشراء فقال سبحان الله انتم تنشغلون بالدنيا والبيع والشراء وتتركون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الان في المسجد فقالوا له الميراث بيق... قال لهم ايوه الميراث بيتقسم دلوقتي بتاع النبي عليه السلام في المسجد فكلهم جريوا وسابوا الحوانيت الدكاكين بتاعتهم وجريوا على المسجد اول ما وصلوا هناك مالوش حاجه خالص فيعني ايه رجعوا تاني لابو هريره فقالوا له يعني انت بتضحك علينا فقال لهم ابدا والله قالوا لا اكيد بتستهزئ قال لهم ابدا والله اما وجدتم شيئا قالوا وجدنا حلقه وواحد قاعد بيعلم الناس بعض احاديث النبي عليه السلام قال ما هذا ميراث الانبياء أما علمتم أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر نقول يا جماعة يعني ما ينفعش يكون في مسلم على وجه الأرض الا وقلبه ده بيحترق بيحترق على حال الناس من حواليه سواء كانوا كفار او كانوا من المسلمين العصاه نفسه ان ربنا يكرمه والكافر يسلم ونفسه ان ربنا يكرمه والعاصي يهتدي ويسير على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب موصيا امته صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه ويقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ولو وقف عند كده خلاص احنا بره الموضوع يعني قال انا ومن اتبعني فقال الامام ابن القيم معلقا على هذه الايه فمن كان من اتباع النبي حقا فلا بد ان يدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيره دي اهم حاجه ان مش اي واحد بقى اي كلمتين يحفظهم ولا هو عارف اصلا معنى الايه ولا اسباب النزول ولا عارف الناسخ والمنسوخ ولا عارف العام ولا الخاص ولا المطلق ولا المقيد ولا فاهم اي حاجه من اصول الفقه ولا مصطلح حديث وفجاه قال كلمتين وحفظهم وطلع يقول وقد يكون هذا الكلام آه يعني عياذا بالله يفهم خطا بين الناس فيكون سبب في اضلال الناس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ان الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هي دي المشكلة عشان كده احنا بنقول حتى في مجال الفتوى النهاردة أو الفتية إن مش أي حد يفتي يا جماعة يعني أنت النهاردة عشان تفتي أنت لابد أن تكون عندك الأدوات التي تستطيع أن تفتي بها لأن يعني المسألة يعني ما هيش مجرد حفظ نصوص بل لابد كمان أيضا من من فقه النفس فقه النفس إن أنت تبقى فاهم اللي قدامك ده شخصيته ايه وطبيعته ايه وال- والواقعه اللي حصلت بالنسبه له كان ايه الظروف المحيطه بيه عشان تقدر تفتي في هذه المساله والا المساله مش حفظ نصوص ده حلال ده حرام ده مكروه ده مستحب ده كذا لا الموضوع مش كده خالص من مره نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم البصيره في العلم والصواب والرشد في آه، كل ما نبلغه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو ايه ويدعو لك بل ويخبرك بهذه المنقبة العظيمة التي يعني لو ما قلناش غير الحديث ده كفاية النهاردة يعني لو ما عرفت لو ما سمعتش مني غير الحديث ده كفاية عليك النهاردة حديث ثابت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خد بالك بقى وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير يا الله الله عز وجل وكفى والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها طب إيه اللي دخل النملة أيوة ما أصل العالم دوت بيعلم الناس كيف يتعاملون مع كل شيء في الكون كيف ان مثلا على سبيل المثال ان يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع اشياء عن النمل والنحل والهدهد والسرد مثلا هل النهي عن القتل هنا على سبيل القتل بس لا على سبيل العبث نملة قرصتك ففرقتها ماتت لا تؤاخذ انما ما تطلعش مخصوص من بيتك واخد معاك ال- الرشاش وداخل تقتل مجموعة نمل ساكنين في الشارع اللي جنبك يعني ده على وجه العبث واخد بالك تقتل نحلة قرصتك ماشي انما ما تروحش خلية نحلة تفرغ فيها رشاش واخد بالك فنهى عن قتلهم على سبيل العبث مين اللي علم الكلام ده للناس النبي صلى الله عليه وسلم طب ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم العلماء فحفاظا على حياة تلك الكائنات الكائنات دي تعلم ان الراجل ده هو اللي بلغ الناس ديت هذا الكلام فيدعون لك انك كنت سببا في حفظ حياتهم شوف تخيل بقى شيء عجيب جدا يعني ان الله وملائكته طب وملائكة المولى عز وجل قد ايه انا يعني مش هقدر اقول لك عددهم يعني حاجة لا تخطر على قلب البشر لكن خد حديثين يوضحوا لك المسألة شوية حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يدخل البيت المعمور البيت المعمور احنا قلنا قبل كده اللي هو ايه اللي هو قبلة اهل السماء السبعة وقال بعض اهل العلم في كل سماء بيت معمور آه، لكن يعني لا دليل اقف عليه في هذه المسألة لكن آه، آه، ورد عن ابن عباس ان البيت المعمور هو قبلة اهل السماء السبعة قال انه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم الكلام ده من امتى منذ خلق الملائكه الكلام ده امتى يعني قبل خلق ادم الملائكه كانت موجوده قبل ادم عليه السلام يعني من قبل خلق ادم الى قيام الساعه كل يوم يدخل البيت المعمور سبعون الف ملك من ملائكه السماء السبعه فلا يرجعون إليه إلى قيام الساعة إيه معنى الكلام ده؟ يعني كل يوم سبعين ألف خرجوا خلاص كده تاني يوم سبعين ألف غيرهم خرجوا تالت يوم سبعين ألف إلى قيام الساعة تقدر تعد عدد ملائكة السماء السبعة بس طبعا ما- حاجة ما تتعدش يعني فما ظنك بسائر السماوات فيها ملائكة قد إيه؟ كل دولت يصلون عليك يعني إيه؟ يعني يدعون لك ويستغفرون لك طيب حديث ثاني رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطت السماء يعني انت وعانت وحق لها ان طئت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او راكع تقدر تعد عدد الملكه ما حاجه لا تعد يا جماعه ورغم ذلك كل هؤلاء يدعون لك ويستغفرون لك إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير لا هو مش كده وبس وحبيبك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يدعو لك بنضارة الوجه يا من تدعو إلى الله أنا عمال بحفزك أهو عشان تقول لا ده أنا من النهاردة أنا داعية طب بس انا ما عنديش علم يا سيدي بلغوا عني ولو ايه تعلم بس ايه وتعلم تفسيرها واسباب النزول بتاعتها اذا كان فيها اسباب نزول وتعلم فقه هذه الايه وروح بلغ الناس بلغ الناس بحديث بسنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المهم ان انت تبلغ في حدود ما تعلم واوعى تفتي اوعى تقول اصل انا لا اصل انا مرتاح برضه عيب ان هم يسالوني واقول لهم ما اعرفش فانا اي حاجه اقول اي حاجه خلاص فاهم ازاي لا اوعى اوعى تدخل نفسك في هذه المساله فانما انت اذا افتيت فانما توقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاياك والكذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري يعني مرهبا اي انسان في الدنيا تجرع على هذه الم- المرتبه يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ربنا يعافينا ويعافيك فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك كما عند ابن ماجه بسند صحيح يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع يا الله يبقى انت لما تسمع اي حديث من احاديث النبي عليه السلام روح بلغ بلغ وعرف الناس سمع الناس كلام ربنا وسمع الناس كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وخد بالك بقى من حاجه لن تعدم الاجر طول ما انت شغال في الدعوه الله اكبر عداد حسناتك شغال ليل ونهار قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا يبقى الاجر شغال على طول طول ما انت ايه طول ما انت بتدعو الى الله وثواب من اهتدى على يديك كله في ميزان حسناتك ايضا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم والله ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك ايه من حمر النعم والثواب لا ينقطع حتى بعد موتك يعني حياه الداعيه حياه بعد حياه عالم وجه الدنيا دي واتعلم والحمد لله اخلص لله سبحانه وتعالى ودعا الى الله عز وجل على بصيره خد بالك بقى آه، صنف كتب آه، عمل دروس سجل في الفضائيات عمل أي حاجة فوصل العلم إلى الناس ومات هذا الرجل وظل العلم باقيا بين الناس يفضل عداد الحسنات شغال وهو في قبره قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من بينها أو علم ينتفع به يا الله يبقى الراجل نايم في قبره والحسنات شغالة وهو ما وهو ميت يعني كأن العالم يعيش مئة مرة ألف مرة على حسب وصول الدعوة إلى هؤلاء إلى هؤلاء الناس الذين ينتفعون بدعوة هذا العالم تعالوا في عجالة سريعة نشوف إيه هي صفات الداعية الناجح صفات الداعية الناجح الحقيقة آه، صفات كتيرة جدا جدا وورد منها بعضها في سورة يوسف وورد بعضها في صور تانية كتيرة جدا لكن أنا هكتفي بس بذكر بعض الصفات ال- الأربع صفات أو خمس صفات في عجالة سريعة كده عشان لا نطيل على حضراتكم أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى تخلص لله ربنا يكرمك وينجح دعوتك ان تصدق الله يصدق كان الحسن البصري رحمه رحمه رحمه الله رحمه واسعه شوف اخلاص نيه العالم بت ربنا بيصل له بيها كل خير في يوم من الايام كان ليه جار ما بيصليش فحب يدعو الى الله سبحانه وتعالى فلقاه نازل في الشارع بيتمشى فراح نازل وراه على طول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال اني ارى على وجهك نورا الا تاذن لي ان اسير معك خد بالك واحد يعني ايه لما تبجح نفسه فيحبك فيبتدي يسمع منك فقال الا تاذن لي ان اسير معك قال له اتفضل هو ماشي عمال بيكلمه بقى ما بيتكلمش عن بقى ان هو ما بيصليش وكده والكلام ده كله لا عمال بيكلمه عن الجنه والنار ونعم ربنا سبحانه وتعالى ولذه الوقوف بين يدي الله وعمال يكلمه عن حاجات كده روحانيات جميله فمرت جنازه فلما مرت جنازه نظر الحسن البصري الى الجنازه واستثمر بقى مرورها بانه يذكره بالله قال يا هذا بيقول للراجل اللي معاه بقى ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ ايه رايك؟ لو ان ربنا احيا الميت ده دلوقتي حالا هيعمل ايه؟ قال ماذا سيصنع؟ سيكون من اكثر الناس صلاه وصياما وصله للرحم وبرا للوالدين وطلبا للعلم ودعوه الى الله وكذا وكذا قال له خلاص يعني فطرتك سليمه وانت اللي بتشهد بالكلام ده فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت فتاب الرجل وعاد الى الله سبحانه وتعالى ودي فطنه الداعيه اللي هو بيقولوا يعلم من اين تؤكل الكتف تعال نشوف صفات الداعيه الناجحه الناجح بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت بعدها على طول ربنا قال ايه قال فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر واحد يقول لي ايه علاقه بقى الابل والسماء والجبال والارض بالدعوه اقول لك اسمع بس كان المولى عز وجل يقول لك اذا اردت ان تكون داعيه ناجحا فلا بد ان تتسم باربع صفات اللي هي ايه صبر الابل سمو السماء ثبات الجبال ذله الارض لمن يمشي عليها ازاي صبر الابل صبر عليه صبر على طلب العلم هو طلب العلم يا جماعه بالسهل انت عشان النهارده تبقى رجل داعيه يعني محترم وعندك من العلم ما تستطيع من خلال أن توصل العلم صحيحا صافيا نقيا للناس تحتاج تطلب العلم على الأقل عشر سنوات متتابعة ليل ونهار سهر وتعب ومشقة وسفر ومروح ومجي و- وشراء مجلدات ومراجع آه، تعد بآلاف آلاف الجنيهات واخد بالك يعني داعية عشان يبقى داعية ده بيتكلف ده مش بقى لعيب الكرة اللي بيتصرف عليه 50 60 مليون عشان يبقى لعيب عالمي لا ده داعية ممكن يكلف آه، كتير جدا عشان يبقى داعية ولذلك فقد الداعية أو فقد العالم النهارده دي مصيبة للأمة خد بالك يبقى صبر على طلب العلم وصبر على الدعوة إلى الله وصبر على الأذى المترتب على الدعوة إلى الله يبقى صبر الإبل تاني حاجة سمو السماء ان انت تدعو ولا تنتظر مقابلا لدعوتك لا تنتظر مقابل شهرة ولا ثناء ولا دنيا ولا مال ولا أي شيء إنما أنت تدعو لله سبحانه وتعالى ثالث حاجة ثبات الجبال طريق الدعوة مفروش بالأشواك عمره ما كان مفروش بالورود واسأل أي داعية كيف يعاني كيف أنه آه، يعني ممكن يحصل له مآزق ومشاكل كتيرة جدا جدا من وراء دعوته لكن يثبت من أجل الله سبحانه وتعالى ثبات الجبال رابع حاجة ذلة الأرض لمن يمشي عليها عمرك شفت حد ماشي على الأرض فالأرض تقول له لو سمحت حط رجلك عليها ما بيحصلش فاهم ازاي؟ فيا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي له بقوم يحبهم ويحبون اول مواصفاتهم اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يبقى عندك ذل لاخوانك ذل يعني تواضع تواضع لاخوانك المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ان انت لما تدعو الناس ما تدعوهمش بقى بكبر ما تدعوهمش على ان انا العالم وانتم الجهله او انا المطيع وانتم العصاه او انا الانسان الفاضل وانتم مفضولين وانا كذا وانا كذا لا لا لا تدعو الناس بتواضع جم وادب وحياء وحب والفه وموده و... ويعني هو ده هو ده الداعيه هو ده الداعيه الداعيه كالنخله يلقون اليه بالحجاره فيلقي اليهم بالتمر ويكون متواضعا لينا لاخوانه المؤمنين خدت بالك فاذا اتصفت بالاربع صفات الجمال دولت صبر الابل سمو السماء ثبات الجبال ذله الارض لمن يمشي عليها انت داعيه ناجح يلا ادعو الى الله عشان كده جابها بعدها بايه بفاء التعقيب والسرعه فذكر انما انت مذكر بس خد بالك بقى من حته واحذر منها لست عليهم بمسيطر ادعو الناس واوعى تقول لواحد انت ما بتصليش ليه؟ فيقول لك آه، بمزاج خلاص ما تصليش براحتك بس هتخش نار جهنم وربنا هيولع فيك وهيحصل فيك و... لا لا لا الموضوع مش كده خالص ذكر الناس وان عليك الا البلاغ كما قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم ان عليك الا البلاغ ليس عليك هداهم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء انت ما عليك الا ان تبلغ كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الناس اهتدوا او لم يهتدوا انت مش بتاعتك ديت انما انت مأجور في كل الاحوال اهتدى الانسان لدعيته ما اهتداش كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر وشوف بقى صبر بقى الانبياء والمرسلين ومن تبعهم من ورثه الانبياء في الدعوه الى الله سيدنا نوح يا جماعه قعد يدعو قومه قد ايه 950 سنه احنا لما بنقرا الكلام ده يعني الواحد دماغه والله بتلف 950 سنه ياه عشان كده يعني بيضرب بيه المثل في الصبر على الدعوه 950 سنه كم واحد اسلم معاه كم واحد امن بيه يعني في بعض الروايات قالوا 13 وفي اقصى الروايات قالوا 80 80 واحد في 950 سنه يا الله تخيل شوف صبر سيدنا نوح سيدنا يوسف عليه السلام يدعو من داخل السجن يدخل السجن ويجي له اثنين من من ناس اللي هم مسجلين خطر يعني ناس مجرمين يعني وكل واحد منهم شاف رؤيه قال نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين على طول في ساعتها بدا يدعوهم الى التوحيد لله سبحانه وتعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فده وبدأ ي- يبث في قلوبهم نعمة التوحيد لله سبحانه وتعالى وبدأ يست- يستثمر حاجة الناس إليه في إن هو يعلمهم التوحيد ويخليهم يعبدوا الله عز وجل وده درس جميل جدا بنتعلم من خلاله إن أي واحد صاحب منصب أو صاحب جاه أو إنسان في مكان معين كل ما يكون الناس محتاجين لك استثمر احتياجهم ليك في إن أنت تاخد بإيدهم إلى مرضاة الله انت دكتور مثلا جالك واحد مريض دخل لك اتكلم معاه باسلوب حلو ما شاء الله اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك والف سلام عليك شفاك الله وعافاك وتبتدي تتكلم معاه وممكن ترفض ال- تاخد منه كشف او ترجع له كشف لو كان فقير يعني واخد بالك وتدي له بعض العينات العلاج اللي عندك وفي النهايه تقول له ان شاء الله احب اقابل حضرتك في المسجد ان شاء الله بكره عشان اطمئن على صحتك واخد بالك يبقى ممكن يكون ما بيصليش من الكلمات الجميله والاسلوب الجميل والمقابله الطيبه ديت تكون سبب في هدايه هذا الانسان فيكون في ميزان حسناتك والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقصه سيدنا يوسف الحقيقه بتذك- بتذكرني بقصه الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه لما في يوم من الايام هو كان طبعا بيتسجن ج- كتير جدا في دمشق واخد بالك كل شويه العلماء اللي بيغيروا منه وبيحقدوا عليه كانوا يعني ده يشي به الى السلطان فالسلطان يقوم واخده آه، سمعت يا ابن تيميه انك تريد ملكي وكده ومش عارف ايه فيقول الامام ابن تيميه ملكك والله لا ملكك ولا ملك العرب ولا العجم ولا ملك ابائك واجدادك يساوي عندي جناح بعوضه اني منذ عقلت رشدي اريد جنه عرضها السماوات والارض فاتسكن كتير جدا هناك في دمشق فقال لك بس نخرج من هناك بقى ونروح اي حته تانية فدخل بلد تانية من بلاد المسلمين فاول ما شافوه مين دوت ده الامام ابن تيميه قال لك ما شاء الله امام المسلمين الله اكبر طيب ده راجل بقى يعني ضيف ضيف علينا واكرام الضيف ها حبسه فراحوا مدخلينه برضه السجن فالمهم دخل السجن فاول ما دخل بقى آه، اتسجن مع الجنائيين برضه دخل لقى مجموعه كبيره جدا من الجنائيين قاعدين بقى اللي بيلعب سيجا واللي بيلعب طاوله واللي مش عارف ايه واللي بيلعب واللي بيلعب حلبسه واللي بيلعب استغماء عاملين يعني ايه بيهزروا جوه السجن ومحدش فيهم لا بيصلي ولا اي حاجه فيعمل ايه؟ عايز يذكرهم بالله سبحانه وتعالى فبدا يتكلم معاهم يعني انتم عباد لله سبحانه وتعالى قالوا احنا بس بنقضي الوقت عشان السجن يخلص قال لهم ما السجن هيخلص والعمر هيخلص وهتندموا على العمر دوت فبدا يكلمهم والامام كان ما شاء الله يعني لا نزكي على الله عنده قدر عالي جدا من الاخلاص وكان حجه كان حجه فعلا يعني وكلامه ما شاء الله له قبول في قلوب الناس فالحمد لله استقام له السجن خلال يومين وبدا الكل يصلي خلف الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه وبدا بقى يعمل لهم كل يوم دروس بقى خمس دروس كل يوم درس بعد الفجر درس بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء وتنوعت الدروس درس مثلا احكام تلاوه احكام تجويد ودرس تفسير ودرس آه، مثلا اصول فقه ودرس مثلا آه، في آه، العقيده وهكذا تمر الايام ويجي بعض المسجونين يجي ميعاد الافراج بتاعهم فيجي راجل السجان اين فلان ابن فلان يقول له انا يقول له افراج يقول له مش خارج واخد بالك ليه هو مش عايز يسيب الامام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى من الحلقه دي اللي كانت موجوده جوه السجن يخرج جهابذه علماء الامه الاسلاميه على يد الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه حبيبك صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه المتعبتين أكثر من 90 كيلو من مكة إلى الطائف ليدعوهم إلى لا إله إلا الله ويؤذوا النبي عليه السلام ويشتموا النبي عليه السلام ويضربوه بالحجارة وتسيل الدماء الشريفة من رجله صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يصبر صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملك الجبال كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان جبريل جاءهم فقال يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد ارسل معي ملك الجبال لتأمرها بما شئت فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين الأخشبان جبلان بين مكة والطائف يعني أجيب الجبل ده كده على ده وهم في النص يخلصوا فقال لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبالفعل ده اللي حصل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد وأمثلة كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم يا دوب أسلم دلوقتي خد بالك بقى ولسه بقى لا اتعلم بقى قرآن ولا اتعلم حديث ولا أي حاجة كل ما في الأمر سمع بعض الآيات من النبي عليه السلام مجرد ما أسلم أبو بكر خرج يدعو إلى الله عز وجل فأسلم على يديه ستة من العشر الذين بشروا بالجنة فيما بعد وبعد أيام أسلم على يديه 24 واحد يعني أسلم على يديه في بداية الدعوة 30 مسلم ومسلمة كانوا في ميزان حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويمكن احنا اتكلمنا في واحنا بنتكلم عن علو همة الشباب عن مصعب ابن عمير أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة وكان سبب طبعا في إسلام سعد بن معاذ اللي كان سبب في إسلام قبيلة بني عبد الأشهر كلها وسبب في انتصار في انت- في انتشار الإسلام في المدينة المنورة وكان سبب في إسلام أسيد بن حضير وعدد كبير جدا يعني كان مصعب كان أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة اختم الدرس بقصتين جمال من عصرنا الحاضر بقى كان راجل عنده 80 سنه تقريبا وكنا في مسجد من المساجد وهو قايم بيتكلم كلمه كده فبيقول السلام عليكم ورحمه الله اخوكم في الله فلان الفلاني ابلغ من العمر 8 سنوات فالناس ضحكت فقال بيضحكوا على ايه؟ قالوا بنضحك حضرتك بتقول 8 سنوات وحضرتك كبير يعني قال لهم فعلا انا عندي آه، 80 سنه لكن انا التزمت وبدات ادعو الى الله عز وجل من 8 سنوات فقط فال 74 سنه اللي عدوا دولت او ال 72 سنه اللي عدوا دولت ده عمر لا اتشرف به ابدا اما العمر الذي يشرفني امام الله عز وجل هي الثمان سنوات اللي انا عشتها في طاعه الله وفي الدعوه الى الله فانا عمري الحقيقي 8 سنوات قد يقول واحد بس انا ما عنديش علم و- وهدعو ازاي وممكن يكون واحد امي لا يحسن الكتابه والقراءه هديك قصه اختم بيها الدرس النهارده عشان تعرف قد ايه الانسان لو اخلص النيه لله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمه ويبارك في دعوته حتى لو كان انسانا لا يعرف الكتابه ولا القراءه واحد راجل بسيط جدا لا يحسن الكتاب ولا القراءة في يوم من الأيام حضر درس لأحد المشايخ فسمع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم آه، كلمتان خفيفتان على اللسان والحديث في البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال بس حلو قوي هو الحديث ده اللي أقدر أحفظه وأنا أدعو به إلى الله سبحانه وتعالى خرج من المسجد دخل على البقال آه يا حاج فلان قال له ايوه قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان آه دخل على الجزار على ال- مش عارف مين قعد يدعو الى الله عز وجل فتره كبيره جدا بهذا الحديث الراجل ده جاله مرض واستدعى المرض ان هو يعمل عمليه جراحيه الطبيب اللي هيعمل له العمليه الجراحيه ديت كان لا يسجد لله عز وجل سجده واحده كان ما بيصليش فالمهم الراجل دخل غرفه العمليات وخد بنج كلي والطبيب عمل له عمليه جراحيه ديت واخد بالك وهو في البنج الكلي مره واحده راح قايم قال له يا دكتور الدكتور فكر يعني ان هو عنده الم مثلا بيشتكي منه فعايز حقنه يعني مسكنه فقال له يا دكتور قال له ايوه قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم مات الرجل فالدكتور قال كأن الله عز وجل ما أيقظه إلا من أجلي فتاب الدكتور ده إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الله وبدأ يصلي وطلب العلم وأصبح الآن من أشهر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فأسأل الله عز وجل أن يستخدمني وإياكم وأن يستعملني وإياكم في طاعته وفي الدعوة إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات السابقون السابقون